واهلا وسهلا بيك يا مستمع يا جميل معانا تاني في بودكاست علمي جدا انا والله مستمع وانا بسجل لك هذا الكلام بفكر ازاي اعملك محتوى اكتر واكتر والحقيقه هي اني مستغرب ان لحد اللحظه دي لم نتوصل لتكنولوجيا تساعد المقدم في كتابه سكريبتات في منتهى الجوده والاناقه والجمال هو صحيح يا مستمع انا مفيش اي نقطه حضاره حواليا في المكان اللي انا عايش فيه ده لكن ده لا يمنع اني بقرا كتير في التكنولوجيا يعني وفاهم ان البشر بشكل عام بقوا متدلعين جدا ده انت يا مستمع دلوقتي عندك smart devices او اجهزه ذكيه بتقدر تتحكم فيها بصوتك وتقول لها تعمل لك حاجات مختلفه
Welcome home. What can I do for you?
تقدر تقول لل Google Home بتاعك انه يفتح Netflix على التلفزيون وبعد ما تخلص فرجة على Into the Spider-Verse للمرة ال 62 تقول لجوجل تقفل لك التلفزيون النهاردة وانت قاعد على كنبتك مستريح مرتاح بتشرب القهوة بتاعتك بتقدر تتصفح الانترنت وتشوف الحاجات المعروضة للبيع من صديقك اللي عايش في نص الكوكب التاني جعان والحلقة دي فكرتك بإنك يا حبة عيني كنت في الجامعة أو الشغل طول اليوم ونسيت توصل لعدد السعرات اللي محتاجها عشان صحتك الجسدية والنفسية؟ افتح لك يلا اطلب أو أكلني وهات اللي نفسك فيه يا حبيب المقدم وما تخليش حاجة تقف قصادك كل ده وانت ما بتتحركش من على الكنبة خلي بالك انت قاعدة princess الشقة كلها بتنده عليكي وانت حاطة ودنك مع المقدم وسايبة الدنيا تولع بره وبتشربي القهوة و this is fine الله عليكي وعلى التكنولوجيا بتاعتك طلبت الشاورما مستمعي طلبت كويس فزي ما بقول لك كده بقى يا مستمعي الدنيا بقت سهله جدا جدا وبتحرض على الكسل والخمول بشكل مبالغ فيه لكن اكيد زي ما انت فهمت من العنوان الحديث النهارده مش بس على برامج طلب الدليفري او الاجهزه الذكيه احنا جايين نتكلم على العربيات اللي بتسوق احسن منك دي ايوه بالظبط يا مستمع انت فاهم اهو عربيات التسلا والحاجات اللي ممكن تكون عدت عليك كده بس عمرك ما اهتميت تعرف اكتر لان مقدمك حبيبك كان واخد اجازه ما بين الموسم الاول والموسم الثاني بيعمل ايه في الاجازه اقول لك كان بيحاول يصطاد سمكه كبيره من البحيره اللي جنب بيته وعمره ما رجع بسمكه اكتر من 300 جرام تخيل ازمه ازمه والله يا مستمع موضوع الصيد ده ما علينا اكيد في خير في موضوع يعني انا مش شايفه بس خلونا نرجع لموضوع الحلقه دي في الاول كده يا مستمعي خليني اقول لك ان ال self-driving cars او العربيات اللي بتسوق نفسها دي مش فكره جديده خالص يعني المهندسين اللي ان شاء الله هتخصب ابنك يحصلهم بقالهم عشرات السنين شغالين في تطوير التكنولوجيا دي الموضوع الحقيقه يعني بسيط ومش محتاج يا مستمعي بعد الشر عليك تبقى مهندس عشان تستوعبه الموضوع موضوع كاميرات عشان افهمك اكتر خلينا ناخد مثال يوضح لنا ايه اللي الكاميرات بتعمله في العربيات العربية جماد وعشان تقدر تشوف بنركب لها كاميرا كده في بوز العربية تخيل ان عندنا عربية مجهزة بالكاميرا دي وجواها وليكن باتمان هدف الكاميرا انها تلقط كل حاجة حوالين العربية وفي حالة ان العربية مثلا على وشك الاصطدام بأي حاجة من الحاجات اللي الكاميرا شايفاها العربية المفروض تستجيب بانها تتجنب الاصطدام ده بشكل يجعلها لا تصطدم بحاجة تانية مثلا وبشكل برضو لا يؤذي باتمان اللي قاعد في العربية طبعا شغلانة العربية قد تبدو بسيطة يا مستمعي دلوقتي بس لو في أي حد فيكم دارس بربع جنيه برمجة عارف إن الموضوع في منتهى التعقيد انت يا مستمع ممكن ما تكونش واخد بالك بس وانت سايق انت بتعمل كمية حاجات غير طبيعية يعني انت رجليك بتبقى بتدوس بنزين وفرامل ودبرياش لو العربية مانيول وايديك بتسوق او بتغير الجير ترين وفي نفس الوقت مخك عمال ياخد قرارات لانك المفروض يعني بتراعي قوانين المرور وبتاخد في اعتبارك الناس اللي بتعدي الشارع وبتحاول تعلي التكييف وتوطي الكرسي وي وي وي لستة طويلة من المهام وكل ده بقى بنحاول نخلي جهاز كمبيوتر يعمله بنفس كفاءتك يا مستمع الجميل الاقيك دلوقتي بتتردد كده وبتقول بس انا كمستمع مش ذكي خالص فيعني المفروض الموضوع يبقى سهل بالنسبه يعني ل- لبرنامج انه يبقى احسن مني عيب عيب يا مستمع عيب ما تقولش على نفسك كده حتى لو انت مش حاسس بذكائك فانت جواك تلاتة رطل من الأبهة في جمجمتك أكبر دليل على انك تحفة علمية بكل المقاييس ففعلا الموضوع مش سهل ابدا انك تخلي الكمبيوتر يعمل كل اللي انت بتعمله ده في وقت مناسب يعني مش هينفع مثلا ان باتمان يبقى قاعد في العربيه ويطلع جوكر يقف قدامه وبعد ما العربيه تكتشف وجود الجوكر في الطريق تقرر بعديها بدقيقه ان القرار الافضل هو التحرك لليمين على بال ما العربيه تتحرك تكون العربيه طبقت الجوكر وكملت في طريقها عادي ولا كان اي حاجه حصلت عشان بقى يا مستمعي نعرف نصمم العربيات بالشكل ده احنا مش بنستخدم نفس البرامج اللي بتفتحها عشان تخلص مشروعك بتاع الجامعة بس بنستخدم الذكاء الاصطناعي أكيد لينا حلقة في المستقبل برضو عن الذكاء الاصطناعي بشكل مفصل لكن الفرق ما بين أجهزة الذكاء الاصطناعي والبرامج العادية هي قدرة البرامج على أخذ قرارات بيتم إعطاء البرنامج كميات مهولة من المعلومات في شكل صور وفيديوهات وبيتم تحليل المعلومات دي ومع كل معلومة قوة الذكاء الاصطناعي في أخذ القرار المناسب للعربية بيتحسن حاجة كده عاملة زي تدريب للجهاز بتديله كميات مهولة من ال solved examples أو النماذج المحلولة عشان لما تحطه في الواقع وتجربه في الشارع يكون عنده ملايين الأمثلة اللي حللها قبل كده عشان يقرر إيه أفضل قرار يتاخد في الموقف المعين ده زي ما انت يا مستمعي بتتحسن في السواقة مع الوقت زي ما الذكاء الاصطناعي ده بيتحسن مع النماذج اللي بيحللها بس انت اتعلمت لما انت كنت بتلف اليوتيرن وحكيت في الميكروباص وانت رايح مكتب الديوان في مصر الجديده الذكاء الاصطناعي بيتعلم من غير التعب النفسي اللي انت بتمر بيه وانت بتتعلم بالرغم من انك دلوقتي قد تشعر بالامان مع الكلام اللي بقوله ده يا مستمعي خلي بالك ان قدره الذكاء الاصطناعي متوقفه على نوعيه الامثله اللي الجهاز اتعلم منها عشان كده مثلا العربيات اللي بتسوق نفسها مش بتعرف ان لما يبقى فيه اسعاف العربيه المفروض توسع الطريق للاسعاف وممكن في بعض الاحيان تصطدم بعربيات الاسعاف دي لانها مش فاهمه هي المفروض تعمل ايه ايه رايك في الكلام اللي احنا بنقوله ده لحد دلوقتي يا مستمعي ايه احساسك تجاه العربيات دي تدي عربيتك للذكاء الاصطناعي يركنها ولا تديها لعم حمدي البواب بتاعكم اللي كل ما يركن العربية حتة من العربية سبحان الله تقع منه في الشارع بتقول إيه يا مستمعي؟ نعم علي صوتك والله مش سامعك من صوت الجراد اللي بره معضلة فلسفية؟ ايه ده يا مستمع انت بتذاكر من ورايا ولا ايه؟ طبعا هتكلم على المعضله الفلسفيه دي بس هستاذنك بقى تاخد بق قهوه عشان الحته اللي جايه دي فيها شويه سواد اخلاقي ومحتاجك تبقى رايق معايا كده المعضله الفلسفيه يا مستمعي اللي انت بتفكر فيها دي هي ال trolley problem ال trolley problem هي paradox أو مفارقة فلسفية سببت الكثير من النزاع ما بين المفكرين على مدار التاريخ وإحدى أكبر النقط اللي بتتناقش في إطار سلامة العربيات اللي بتسوق نفسها الترالي بروبلم دي بتقولك الآتي يا مستمعي تخيل كده إن عندنا قطر ماشي على سكة حديد وفي حتة معينة في فرق في السكة هنسمي الطريق الأول ألف والطريق التاني باء والقطر يا إما يمشي كده أو يمشي كده تمام؟ يا اما يمشي على الف او يمشي على باء متخيله مستمع القطر قدامك والطريق وكل حاجه طيب لو قلت لك ان في خمس اشخاص مربوطين في الطريق الف وشخص واحد مربوط في الطريق ب وانت محتاج تختار طريق فيهم هتعمل ايه الحقيقه يعني يا مستمعي لو انت ما عندكش اي اي اختيارات يعني هتقول ان حياه خمسه اكتر من حياه شخص مش كده طيب لو قلت لك ان الشخص الواحد في الطريق ب ده حد يقرب لك والخمسة اللي في الطريق ألف غرباء برضه هتشوف ان الطريق ب هو الاختيار المنطقي شوف الموضوع أسهل لك إزاي بالأرقام أو إنك تتعامل مع الموضوع على إنك بتحاول تأذي أقل عدد من الناس على إنك تعرف تفاصيل الناس اللي موجودة على الطريق كسائق القطار انت بعاطفتك بتقدر تقيم الموضوع بشكل مختلف تماما عن لو كان الموضوع بس ارقام وهي دي مفارقة القطار لو القطار بيسوق نفسه ايه اللي هيحصل وازاي قرارات زي دي هتتاخد من ذكاء اصطناعي بس خليني برضو يا مستمع اسحبك على ارض الواقع واقولك ان احتماليه حدوث المعضلات الفلسفيه دي نادر جدا هل دي دعوه لاننا ما نتكلمش فيها لا طبعا بس والله يا مستمع في حاجه اسوا بكتير من الترالي بروبلم المرعب في موضوع الذكاء الاصطناعي ان القرارات اللي بتتاخد بقى في المواقف المحرجه اللي زي دي بتبقى معتمده على المعلومات اللي تم تعليم الذكاء الاصطناعي بيها معلومات مختلفه يعني قرارات مختلفه ولو بشر هما اللي بيدخلوا المعلومات فالموضوع ممكن يقلب لحاجه غير ادميه بشكل سريع جدا جدا آه يا مستمعي على الدنيا بتاعتنا الغريبة دي كم التطور الرهيب اللي احنا وصلنا له والله شوف يعني امبارح لما الموبايل النوكيا الرمادي ده طلع كان العالم هيطير من الفرحة وفي 2022 بنتكلم على عربيات بتسوق نفسها بنفسها تطور ونهضة رهيبة في السنين اللي فاتت ومع ذلك يا مستمع افتكر انك من وقت الى اخر تخرج نفسك من ازدحام التكنولوجيا والتطور ده مش عيب انك تحط موبايلك كده في جيبك وتعمل زي ما انا هعمل وتروح تحاول تصطاد مثلا او ما تعملش براحتك المهم انك تبقى سعيد والمهم انك تسمع بودكاست علمي جدا والمهم انك تستناني الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من الموسم الثاني من بودكاست علمي جدا وتصبح على نور يا مستمعي كتابة وإعداد الحلقة دي لم يشارك فيها أي ذكاء اصطناعي أو غير اصطناعي غير ذكاء مقدمكم الحبيب المقدم بحث وتدقيق المعلومات الموثوقة في الحلقة دي من دينا صبري تصميم أصوات العربيات ومعضلة القطار من يوسف دوزو وتصميم جرافيكي أحمد منصور الإشراف التحريري في الحلقة دي تم من ذكاء اصطناعي لا بهزر إشراف تحريري هبة عفيفي بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة Kerning Cultures وقبل ما تمشوا انتوا اعملوا برنامج ذكاء اصطناعي بعد ما تسمعوا الحلقة ياخد الحلقة يشيرها ويبعتها لكل الناس آه، عشان نوفر على نفسنا يلا اقفلوا موبايلاتكم كفاية كده وقت على الشاشة روحوا تمشوا أو حاجة يلا سلام